عبير أشجاني شذاها الحب والود يصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من القلب إلى القلب بعد ثورة مصر كثيرون تواصلوا معنا واتصلوا بنا وقالوا نخاف على مصر هناك قوى تحاول أن تعبث بالأمن المصري هناك من يحاول أن يمتطي ويسطو على هذه الثورة الشيعة في مصر شرأبت أعناقهم يريدون أن يكون لهم موضع قدم على الأرض في مصر بعد الثورة وأخبار تأتي من هنا ومن هناك ورجال يذهبون إلى هناك إلى إيران وأيضا هناك من يأتي من إيران إلى مصر والأسئلة كثيرة والتساؤلات التي تطرح أكثر وأكثر ولكن ماذا عن مستقبل التيارات الإسلامية في مصر بعد الثورة ماذا عن المد الشيعي هل من الممكن أن يكون بهذه الخطورة التي يتصورها البعض على أمن مصر أسئلة نطرحها وغيرها على ضيفنا الكريم في حلقتنا من القلب إلى القلب السيد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته قبل أن آه، ندخل في هذه التساؤلات التي طرحتها في بداية الحلقة دعنا نرى بعينيك المشهد في مصر بعد الثورة كيف ترى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم أما بعد المشهد في مصر آه، بعد الثورة أنه آه، حدث تطور إيجابي على أكثر من صعيد دعني أقول ابتداء أن الثورة من وجهة نظري آه، هي مصداق لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهذه الآية من بلاغتها وروعتها أنها شملت التغير من الأحسن إلى الأسوأ ومن الأسوأ إلى الأحسن ف آه، وهي آه، تعبر عن الحقيقة التي تقول أنها الجزاء من جنس العمل الشعب المصري شعب متدين بطبعه ولكن تعرض لحملات تغريب وكما أشرت حضرتك أن عندي آه، حملات التغريب من جهة وحملات التشييع من, من جهة أخرى نعم أخرى مم.
فهذه الحملات أثرت بصورة أو بأخرى آه لسه احنا كنا خ- خرجنا لتونا بفضل الله تبارك وتعالى من شهر رمضان المبارك وقلنا لو رجعنا بالذاكرة 10 سنوات تقريبا للوراء أو 15 سنة أو 20 هنقول كان رمضان هو شهر الفوازير مم.
وكان صلاة القيام أو التراويح ربع ساعة ونجري عشان نلحق الفوازير ده الأصل كان الاستثناء ان يبقى في مساجد يسموها مساجد السنيين اللي بتطول شويه والناس تقعد تبص لهم كده وكان في شيء عجيب. الان كل المساجد فضل الله في رمضان تصلي التراويح وتصلي التهجد. مشهد عم مسجد عمرو بن العاص في القاهره، مسجد مشهد مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه، نعم.
مشاهد مبهرة جدا بقول حصل عندنا نوع من أنواع التطور إلى الأحسن مش هو المطلوب ومش هو ال- الكامل لكن هذا كان معاه أن في نظام انهار مم.
هذا النظام نظام بوليسي غاشم آه، آه، ما كانش حد متوقع انه ينهار النهارده بالعكس هو هو كنظام كان لسه بيتكلموا على توريث وعلى وعلى الى اخره. آه، هذا الانهيار له اسباب على ارض الواقع وفي كتير شاركوا فيها آه، يمكن اقول آه، بمناسبه بقى الكلام على آه، المد الشيعي طالما انه حاضر معانا في الذهن مم.
آه، آه، تم اغلاق القنوات الدي- الاسلاميه وربما قناه صفا تعرضت واخواتها من نعم.
القنوات والجميع كان بيقول توقيت إغلاق القنوات الإسلامية إيه، تفسيره إيه لغز لغز لغز مم.
آه، أنا وجهة نظري إن نظام شاخ مم.
وبدأ كل واحد في النظام بيبزنس لوحده مم.
ففي المد الشيعي بزنس مع وزير الاعلام السابق اقفل لي دول اصل ده كان التفسير الوحيد في وقت الدنيا كلها محتقنه وانت بتقول يلا بقى يعني يعني ازاي يعني آه، آه، هذا آه، محض افتراض لأنه ليس لدينا دليل على آه، هذا آه، حتى الآن آه، نعم انا أبقى- ده تحليل ده نعم.
تحليل فاذا كان هذا احد اللي عجل ب... ب... ب... احد الامور التي عجلت بسقوط النظام آه عندي واحد مثلا احمد عز طموحات انه يحتكر السياسه كما احتكر الحديد احد الحاجات التي عجلت مم.
بنزول النظام سقط النظام ثم بعدما شعر المصريون باننا على اعتاب مرحله جديده بطبيعه الحال كل فريق يريد لمنهجه ان ينتصر نعم سعادة المهندس يعني آه، أخشى أن يترجم ما قلته الآن أن التحول الإسلامي في مصر بعد الثورة هو تحول عبادي بمعنى أننا كنا لا نستطيع أن نقيم الصلوات آه، أو آه، أن يعتكف المعتكفون في المساجد السنية في رمضانات الماضية فإذا بهم يستطيعون هذا العام ولكن أريد أن نتوسع أكثر لننظر إلى المشهد السياسي وكيف أن القوى الإسلامية في مصر أصبح لها آه، هذا البعد السياسي والمشاركة السياسية في الحراك آه، الذي فيه من هنا ومن هناك ولكل في هذا الحراك آه، هدفه سواء كان هذا الهدف هدفا مشروعا أو غير مشروع نعم آه، لا بالطبع انا كنت بتكلم على آه، عشر سنوات حصل فيها تحسن في رمضانات السابقه نعم في الجانب العبادي م.
فازال الله عنا الظلم نحسن الجانب المجتمعي نعم يعني ان ال- القضيه كان هذا كما ذكرت مصداق لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بل بالعكس ربما بعض وسائل الاعلام كانوا بيسالوني الجديد في الاعتكاف السنه دي، الجديد في صلاه العيد السنه دي، بقول لهم بالنسبه لنا احنا ما فيش جديد، احنا كنا بنعتكف وكنا بنعمل صلاه، بس بفضل الله هلاقي جديد في مساجد الاوقاف وغيرها نعم.
اللي بدا القبضه الامنيه تزول من عليها، احنا كنا رغم القبضه بنعتكف. الجديد ان الدنيا الان مصر رخوه لينه. بيعاد تشكيل نظامها م.
طبيعي جدا ان ص- صاحب اي منهج يحاول يخليه ينتصر م.
لا تستطيع ان تلوم على احد انه يحاول ينصر منهجه ولكن احنا بنلوم بقى من الاصل م.
اللي منهجه اقصاء الدين عن الحياه انا لو سلمت له ان المنهج ده صح اقول له تشكر ان انت بت- بتواصل الليل بالنهار لنشره م.
لكن لما يبقى المنهج ده باطل يبقى اذا السعي في نشره باطل لما يبقى واحد منهجه انه يفصل تاريخنا يفصلنا عن تاريخنا عن جذورنا انه يهدم آه، تاريخ أج- اجدادنا الحقيقيين الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يسبهم انه يقطع الوصف الواسطه بيننا وبينهم فلو لو كان هذا المنهج صحيحا لكان سعيه لنشره محمودا نعم.
ولكن الم- المبدا هذا المنهج مجرد ان يعتقده في م.
نفسه هو الكارثه نعم.
والكارثه الاطم ان يكون راسا فيه فاذا ال- الان كما يقولون الملعب مفتوح بلغه السياسه ان صاحب اي منهج حريص انه ينشره ال- النصيحه للجميع انه يكون ابتداء اختياره لما يعتقد م.
مبني على انه يراقب الله تبارك وتعالى وانه يريد ان يعتقد العقيده الصحيحه التي ترجيه عند الله عز وجل وان يكون عمله على نشر هذه العقيده الصحيحه وانه ما لان الحق يعوقه الشهوه والشبهه نعم فهناك من دخلت عليه الشبهه م.
شبهه ان الاسلام دين عبادي زي ما حضرتك نعم.
بتقول دلوقتي نعم.
ولا علاقه له بالحياه م.
فهذا علاجه أن الحوار والمناقشه هناك من دخلت عليه الشهوه بمعنى قد يدرك الحق ثم يقال له ان نصرت الباطل كان هتاخد لك دولارات.
كذا تاخد دولارات.
دولار آه، أصل- آه، بالمليارات دلوقتي آه، نعم نعم نعم. آه، آه، يعني دعنا ننظر نظرة آه، آه، يعني أكثر تركيزا في هذا الأمر ما من شك أنكم قلتم الآن أن آه، أمر مشروع لكل صاحب فكر أن يحاول أن ينشر فكره ويحاول أن ينفذ ويحاول أن يكون له الدور الأكثر بروزا في هذه المرحلة لكن آه، القضية أننا كنا آه، نخاف في الماضي من بعبع نعم اسمه الطائفية نعم.
إذا تحدثنا عن التشيع أو محاولات نشر التشيع قيل قفوا مكانكم أنتم طائفيون أنتم تريدون أن تحدثوا فتنة بين ال- آه، السنة والشيعة لا لم يكن هذا آه، هدف عندنا على الإطلاق أن نحدث فتنة ولن نكون أصحاب فتنة على الإطلاق بل كنا دائما نقول لا هذا هو الدين الصحيح هذه هي العقيدة الصحيحة علينا أن نبينها ولكن في ذات الوقت علينا أن نبين من اعوج عن هذه العقيدة حتى يتبين الفرق للمتلقي خاصة أن الناس في مصر لا يعرفون شيئا كثيرا عن التشيع الصفوي الإيراني ومن هنا لابد أن نسأل التيارات الإسلامية ذات العقيدة الصحيحة كيف تستطيع أن تقوم لا أقول أن تتصدى يعني لن أحول الأمر إلى حرب أن تقوم أصحاب العقيدة المنحرفة الذين يريدون أن ينشروها في المجتمع نعم هو القضية أننا بفضل الله تعالى لا يرهبنا مصطلحات آه، التخلف والرجعية والطائفية وغيرها م.
من ال- المصطلحات التي يروج لها أعداء الإسلام لتمرير ما يرونه هم أنهم يريد أن يمررونه في بلادنا وإلا هل يقبل مثلا ال- آه، الأمريكان هم اللي بيحاولوا دلوقتي يفرضوا جناحهم على كل طائفة يرونها هم مظلومة م.
ويهيجوها ويمدوها بالأموال وغيره وغيره. يقبلوا حد يطعن مش هقول يعني في رموزهم يقبلوا حد يطعن في جورج واشنطن يقبلوا حد يتكلم على الهنود الحمر مثلا انهم اصحاب البلد الاصليين يبقى مع, يعني مع أنهم أصحاب البلد الأصليين يعني يقبلوا حد النهارده لا اكتر من كده فرنسا آه، و- و- واكثر من بلد اوروبي عندهم قانون يجرم انك تتكلم في الهولوكوست نعم يعني ممنوع انك بحث تاريخي م.
بحث آه، لا بقول لك ممنوع بقانون ديمقراطي نعم بيقول كده فاحنا لا يرهبنا هذا الكلام وبنقول ب... عايزين تتكلموا دين ولا تتكلموا سياسه م.
يعني تتكلم بلغه الدين وبلغه الديمقراطيه الحجه معنا هنا وهنا م.
بلغه الدين نتكلم دين ولا نتكلم سياسة هو في فرق آه اصل دي قضيه قضيه فصل الدين عن السياسه و...
آه مم.
لا احنا عندنا ال- ال- ال- دين الاسلام هو آه، دين شامل كامل منهج حياه اه منهج قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مم.
ال- آه، القوم احيانا عندهم مشكله في الحته دي مم.
طيب معظم ما يعترضون عليه من امور بمعاييرهم هم يعني معايير الديمقراطيه المجرده حتى بعيد عن المنهج السياسي الاسلامي مم.
هم مخطئين فيها هل من معايير الديمقراطيه ان اسمح لطائفه آه، عددها محدود جدا ان تهدم ثوابت المجتمع مش من معايير الديمقراطيه المطبقه في ايران ان هو في الدستور عنده بيقول ان المذهب ال- الشيعي الاثنى عشري مم.
هو المذهب الرسمي للدوله طبعا يعني انت ما هو ايه اذا كل مجتمع له حق انه يصوغ ثوابته طبعاً.
احنا مجتمع 95% منه مسلمون سنه مم.
فيا ريت ما يجيش هو عشان يقول لي حقوق اقليات يقوم يغ- يجعل الاغلبيه اغلبيه مضطهده عشان لكن تقول- لكنه اراد ان ينفذ من حيث ان ينشر ان الثوره المصريه انما كانت امتدادا للثوره الخمينيه و- ولعلهم اعلنوا هذا اثناء آه، آه، الثوره حينما نادوا بان الثوره لابد ان تستمر هذه الثوره التي استمدت ثوابتها من ثوره الامام آه.
الخميني حضرتك متهيألي تابعته آه وسمعت نعم.
يعني نعم لا في الواقع فاحنا بنقول احنا عندنا الاسلام م.
عقد بين جميع ابنائه بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن م.
المنكر وبالتالي فنحن ملتزمون بهذا العقد اللي هو اسبق من اي عقد اجتماعي تقوم الدوله على اساسه بان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر ومن اعظم المنكر ان ينكر ما في القران م.
و... وانا دايما بقول فضائل الصحابه اللي في القران لانه دايما هم يجيبون يقول لك انا البخاري ومسلم دول انتوا اللي كاتبينهم والعياذ بالله الشيعة لا ال- ال- ال- في القرآن عن أبي بكر رضي الله عنه ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنا استمعت الكلام واحد آه، من رموز هؤلاء الشيعة لا أدري كيف يستمرئ أن يتكلم في كتاب الله بهذه الصورة م.
إنه هذه الآية آه، العامة يقصد السنة يعني يع- يجعلونها في فضائل ابي بكر ايش فيها؟ ثاني اثنين اذ هما في الغار ايش انه ثاني اثنين؟
مم.
ايش ان الله معنا ايش اذا اذا وصلنا الى هذه المرحله من مراحل الاستدلال آه، ال- فاذا لا لا لا, لا مجال نعم، هنا لي معاني أو أعناق معاني ال- الآيات حتى تتفق مع فكرهم يعني هم ينظرون إلى هذه الآية التي ذكرتم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه نعم.
فيقولون إن الله أنزل سكينته على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أبا بكر من السكينة نقول لهم يا اللي ما بتفهموش إذا كان رب العالمين يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن الله معنا آه، فهذه المعية ماذا تعني ماذا تعني لكن يعني آه، هذا أمر من الأمور التي دائما نأخذها على الشيعة الذين يسيئون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون في عرض نعم.
أم المؤمنين أو أمهات المؤمنين ويقولون بتحريف القرآن في بعض نعم.
في بعض كتبهم اذا فاذا الاسلام يطالبنا ان ندافع عن الصحابه رضي الله عنهم ان ند- ان ندافع عن القران ذاته لان هو كما ذكرت فضائل الصحابه في القران قضيه محوريه جدا في ال- في الحوار مع الشيعه نعم ومع ان فضائل الصحابه رضي الله عنهم في السنه ك- لا تحصى كثره ولكن فضائلهم في القران لانها تحرجهم جدا نعم.
اما انهم يلتزموها واما انهم يكونوا بهذه الصوره آه، يعني آه، لا يلتزمون ال- القران وما دل عليه القران لما نيجي نتكلم بقى ب- بلغه الديمقراطيه بلاش نقول بلغه السياسه مم.
آه، ما هو السياسه الشرعيه ان ال- ال- ال- المجتمع ملزم ده دي السياسه الشرعيه نعم.
ما هو جزء من ان ينكر هذه المنكرات لما اجي اتكلم بلغه الديمقراطيه من حق المجت... ال- الاكثريه في المجتمع ان تق... ان تقرر ثوابته مم.
ومن ثوابت المجتمع المصري الأج- انه 95% منه مسلمون سنه فلا يجوز ان يسمح بهدم هذا الاساس نعم آه، ال- ال- ربما ال- النصارى امرهم اهون من الشيعه طبعا نعم.
الشيعه اقرب الينا من النصارى لكن ك- لما تيجي تتكلم على مشاكل على ارض الواقع انت من البدايه هو اختار دين تاني مم.
وهذا الدين التاني له حكم شرعي بيقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فانت بتطبق معاه القاعده دي نعم.
وبالمناسبه البعض بيحاول يقول إيه لا اكراه في الدين ويسكت مم.
احنا بنقول له اقراها كامله مم.
يبقى احنا دورنا نبرز عقيدتنا وندعو اليها ونشرحها ال...
نعم.
آه، آه، لكن الأمر مختلف عند من الشيعة شاء فليؤمن و- اللي مختلف عند الشيعة انه بينسب نفسه الى الاسلام نعم هنبين الأمر ده ونفسره أكثر لكن معي الأخت سهام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه بحيي الاستاذ عبد المنعم وربنا يبارك فيه يا رب أه الله يبارك فيك.
ويخليه يدومه لنا يا رب بالدعوه السلفيه وعايزه اسال ال- الاستاذ عبد المنعم باشمهندس عايزه اساله انا من وجهه نظري انا للشيعه بقول عليهم كلهم كفره في بيقولوا لا ما تقولوش كفره لانهم بيقولوا لا اله الا الله مم.
بقول كلمه حق يرد بيها باطل اللي يقول لا اله الا الله لا يكفر لا يسب ام المؤمنين مم.
او يقول ان القران آه، ناقص او يسب الصحابه وانا قريت في زاد المعاد لابن القيم الجوزيه بيقول من كفر مسلما غضبا لله فهو كما قال ف- طبعا دي دي يعني انا بقول عليهم كفر وعايز اسال الشيعي اللي هو في مصر وبيقولوا في الشرقيه بالذات عندنا الش- الشيعه فيها زادت مم.
ايه اللي وجدوه في الشيعه مش لاقوه في السنه يعني ايه المذهب الشيعي لقوا فيه ايه مش موجود عندهم في السنه عشان يروحوا للشيعه طيب السنه فيها كل حاجه يعني في الدين واضحه وصريحه يروحوا للشيعه ليه اللي بتشيعوا دول وهبدا على مسؤوليه مين ان سايبين ان التشيع تزيد في مصر مع ان احنا ما عندناش حد بيدعو للشيعه ازاي تسربت الشيعه ودخلت مصر شكرا جزيلا لك يا أخت سهام آه، م- م- مسألة آه، آه، أن نقول إنهم كفار أو إنهم ليسوا بكفار هذه داخلة في القواعد التي تحكم آه، تكفير المعين أم تكفير العمل نعم و- و- ولعل ال- ال- آه، سيد المهندس عبد المنعم الشحات يعني آه، في عجالا نمر على هذا احنا عندنا الأمر.
الشيعة ثلاث اقسام نعم قسم كفار نوعا وعينا بمعنى اقول الطائفة دي بتقول اقوال كفرية ولما يجي واحد يقول لي انه نصيري ده مثال الشيعة النصيري نعم.
الشيعة اللي بيسموه الشيعة الغلاة فعلى طول اعرف ان هو كافر مم.
زي ما النصراني كافر وزي ما اليهودي كافر لان دول فعلا بيصادم المعنى الحرفي المباشر للا اله الا الله نعم النبي يعتقد ان علي علي رضي الله عنه هو الاله هو او الإله، ان حاكم الزمان هو الاله او غير ذلك وعندي في المقابل الناحيه الثانيه شيعه متفق على انهم لم ياتوا بكفر وهم الشيعه الزيديه كان في خلاف بين يعني بين- بينهم وبين اهل السنه في ان هم يجعلون علي رضي الله عنه هو افضل الصحابه لكن لم ياتوا بكفريات وعندي في النص بقى وهم الجمهور الاكبر من الشيعه الشيعه الاثنى عشريه وهم شيعه ايران اللي عوامهم لا يعرفون من انهم شيعه الا انهم يحبون ال البيت مم.
وربما ينقمون على الصحابه امور من ال... يعني يسيئون الادب معهم فيها لكن لا يبلغون الدرجه الموجوده في كتبهم فلما يجي انسان يقول لي انا شيعي 12 هل يساوي انه اعتقد ما في مجالس الانوار من ك- الكلام على مم.
ان القران محرف في بحار وان الأنوار، عائشه نعم.
رضي الله عنها بحر- وان ال- ال- عائشه رضي الله عنها تصديق الح- الافك فيها هل يعتقد هذا لا نجد هذا من عوام الشيعه اذا اذا هل يستخدم مع التقيه الله اعلم اذا تقام عليه الحجه أي بالضبط كده نعم.
فاذا بنقول مجرد انتماء مجرد انتماء الشخص الى الشيعه الاثنى عشريه لا يساوي انه كافر الا ان يصرح بالكفر الموجود في كتبهم م.
الشيعه عندهم حاجه عجيبه جدا الكفر الموجود في كتبهم ده عامل زي الايه اللهو الخفي اللي موجود في ميدان التحرير اللي بيقفل المترو وبيقفل مجمع التحرير وكل اللي موجودين يقول لك مش احنا م.
هي هي طريقه واحده برضو نعم.
هنا فهذا آه، امر القاه هؤلاء ال- بعض الكفار من الشيعه طبعا لا شك ان تاريخ الشيعه الاثنى عشريه كان جواه ناس كفار امال مين اللي كتب ال...
نعم بالطبع مين اللي كتب ان القران محرف ومين اللي كتب تصديقنا لكن هؤلاء تركوه لقطيع هذا القطيع يحمل هذه الكتب في خزانته دون ان يدري من منهم يدري ويعتقد ومن منهم لا يدري هذا يعلمه الله تبارك وتعالى نحن نتعامل بما يظهر لنا فاذا كان انسان مجرد ان يقول انه في- شيعي اثنى عشري لابد ان اساله ماذا تعرف من عقيده الشيعه الاثنى عشريه فلو ادعى ان الشيعه الاثنى عشريه مم.
مجرد انهم يحبون ال البيت اكثر اقول له ده عقيده الزيديه يعني ك- ك- كثيرون يتصلون بنا فيقولون أنتم تقولون عن الشيعة أنهم يقولون بتحريف القرآن أقول له قل هل تقول بتحريف القرآن يقول لا أقول له القرآن الذي بين أيدينا المصحف ده اللي- آه.
اللي اتطبع في مطبعة الملك فهد في, ال- في آه.
آه.
طبعة الملك فهد يقول قرآن صحيح أقول له ماذا تقول في الصحابة يقول أترضى عليه و- ولا أفترض فيه التقية آه، لا احنا هذا يعلمه الله تبارك وتعالى ماذا تقول في ام المؤمنين عائشه فيقول هي ام المؤمنين انا ما قلتش غير كده اقول له ما انت سني يعني آه، فما ما- بس عندنا واحد زي ياسر الحبيب بقى صرح لا يصرح اه مم.
فاذا القضيه احنا مجرد الانتماء للشيعه الاثنى عشريه آه، لا يساوي انه كافر نعم الا ان يظهر منه الكفر ممكن يقول شويه بدع مم.
ان عندهم بدع لا حصر لها و- وبالتالي ده باختصار نقول اقوالهم الموجوده في كتبهم اقوال كفريه لكن الواحد المعين منهم مسلما الى ان يصرح بهذه الاقوال الكفريه وتقام عليه الحجه فيما يحتاج الى اقامه حجه اما اللي هو ظاهر كادعاء الالوهيه لاحد من البشر او او تكذيب القران او الزعم التحريف لكن الاخت سهام ف- سالت سؤال مم.
آه، آه، غايه في الاهميه لما قالت من الذي سمح لهذا التشيع ان يدخل الى مصر
دي مسألة سياسية نرجع بقى تاني للسياسة م.
الإمبراطورية الأمريكية تبحث عن شركاء شركاء ما النموذج الأفضل نموذج عندها تركيا نعم.
أتاتورك م.
ويمكن أن تتنازل إلى تركيا أردوغان م.
اللي هي في تطبيق لبعض الإسلام لكن من غير ما تكسر العلمانية م.
ودي جزء شق آخر من إحنا ما- ممكن نفخر بمواقف أردوغان ال- آه، أمام إسرائيل وغيرها لكن مش معنى كده إن هو يروج لنا العلمانية بتاعته م.
بقول بمثال بسيط قوي لو واحد رجله مبتورة وجاب رجل صناعية م.
فالناس بت- بتبارك له على الرجل الصناعية اللي هي يعني ما يقولش بقى طب ما تقطعوا كلكم رجلكم وركبوا رجل صناعي نعم انت كنت في علمانية اتاتورك وصلت لوضع افضل تشكر عليه م.
احنا عندنا وضع غير كده احنا قلب بلاد الاسلام نعم.
مش هينفعش عندنا امريكا عايزه الوضع ده فبلاد السنه مشكلتها كل الناس في بلادنا في المو... في في قلب العالم العربي بالذات مصر سنة بيطبقوا القاعدة اللي احنا بنقولها آه، الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة لما واحد بيقول لي قول لي كلمة سلفي بأبسط تعريف مم.
أقول له أنت لو أنا جيت قلت لك دي عبادة مشروعة أو الحاجة دي حرام بتقول لي هات دليلك ولا لا اللي بيقول هات دليلك هو ده السني نعم اللي بيقول حجة الله وآية الله فلان قال ولا ما قالش دي بقى المذاهب التانية فأحد أبرز السمات التي تميز السنة عن غيرهم إن السنة دينهم مش هيتغير نعم.
حتى لو في عالم انحرف لو في طائفة انحرفت لأن الناس كلها بتقول إيه هات الدليل هات الدليل دي تخلي لما جه نابليون مصر هنا وحب يخلي جمعية العلماء تقول إن نابليون ولي أمر وحط مجموعة على رسول الشيخ عمر مكرم وقال هم دول ايه اللي هيحكموا القاهرة الشيخ عمر مكرم رحمه الله رفض هو وثلاثة ورضى ستة هكملهم تاني ايه اللي حصل سليمان الحلبي شاب صغير بيدرس في الازهر قتل كليبر نعم ليه كلام التسعة دول سقط لما خالف الدليل نعم فاذا امريكا لا تستطيع ان تروض الدين السني الشيعة امريكا لو اتفقت مع واحد مم. مرجع وقال الامريكان يدخلوا نضرب لهم تعظيم سلام وهو ده المفهوم آه.
وهو ده اللي حصل في العراق لما السيستاني آه.
قال لا تقاوموا الع... آه، ال- الامريكان إذا دخلوا.
خلاص خلاص كلمه لا- واحده لا تقاوموا انا عندي هنا في مصر او في مصر والشام شاب صغير بيدرس في الازهر لسه طالب ولقى شيوخ كبيره قوي بتقول لا تقاوموا نابليون هو ما سمعش الكلام ليه الدليل يبقى هو المحرك فاذا امريكا لن تستطيع ان تتفاوض مع ال- ال- المجتمع السني هي عرفت كده عايزه مجتمع فيه واحد اعرف اكلمه يقول اه والله الدين غيرناه خ- شلنا منه الجهاد يحذفها من المصحف او يقول فتوى للناس استسلموا يستسلموا او رحبوا يرحبوا خلاص عنده مشكله تانية في الشيعه وهي ان الشيعه مركزها الرئيسي ايران نعم حيث آه، آه، ال- ال- جذوة الإمبراطورية الفارسية لم تخمد بعد فإيران دولة منافسة وأنا نعم.
بقول دايما بعض إخواننا يقول لك تمثيليات أنا شايف أن المنافسة بين إيران وأمريكا منافسة حقيقية بين الفرس والروم ولكن في ما- في مواطن احنا متفقين مع مع بعض اللي هي ضد أهل السنة لكن في النهاية أمريكا يهمها إحياء التشيع في العالم العربي عشان يبقى هو ده الحل الامثل بالنسبه لي يعني التشيع في ايران اه بعرف اتفاوض بس بتفاوض مع خ... يعني امريكا هتتفاوض بس هتتفاوض مع خصم قوي نعم وعايز يكبر وعايز آه، نووي وعايز وعايز وعايز لكن لما اروح بقى ل... للشيعة العرب عددهم قليل منبوذين آه، ملهمش تاريخ عايزين يرجعوه فالمهم هيبقى التفاوض سهل جدا بان ببعض المكاسب ببعض التأييد ببعض الدعم السياسي قول احنا مع امريكا تبقى احنا مع امريكا وبالتالي فامريكا تبحث عن احياء التشيع في العالم العربي لان التشيع اللي في ايران خادمها اه وخدمها في العراق وخدمها في افغانستان بس هي مش عايزاه عشان هو فارسي نعم فهناك صراع مم.
آه، يعني قومي اخر بينهم وبعض فعايزه وبالتالي هي بتنشر ذلك التشيع تديهم ذلك الدعم لانه في النهايه تعرف تتفاوض عايزه حد تتكلم معاه لما نحب نتفق نت- دي خلاصه اللعبه هذا السياسيه نعم هذا هو المراد نعم.
هذا ما يخطط له نعم.
ولكن هل يمكن أن آه، يتمكن الشيعة من الانتشار بشكل كبير في مصر بعد الثورة سؤال نجيب عليه بعد فاصل قصير فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى كونوا معنا
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني إلى القلب أزف عبير أشجاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لحضراتكم من جديد وأجدد التحية للأستاذ المهندس آه، آه، عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.
يعني توقفنا عند سؤال آه، إذا كان المراد أن ينتشر التشيع في وطننا العربي فما مدى إمكانية انتشار التشيع بعد الثورة في مصر لأن الكثيرين يقولون انتبهوا وكأن هؤلاء لم يكونوا موجودين من قبل هم كانوا بالفعل كانوا موجودين على الأرض المصرية ولكن ظهروا نعم نعم.
هو أنا دايما ب- أحب أستبشر وأبشر إخواني المشاهدين بأن مناخ الحرية أفضل دائما لأهل الحق يعني احنا كنا تحت قمع أمني القمع الأمني كان بيقمع السلفيين ويقمع أهل السنة عموما وكان يقمع الشيعة ولكن الفرق ان الشيعة مدعومين دوليا فاذا لو واحد منهم اتمسك تلاقي كل الدنيا فكان هناك حدود لامن الدوله في التعامل مع الشيعة مم.
هذه الحدود آه، جعلت وك- ك- إنه يده مغلوله في التعامل معه ولكن هو كان شايف هي اسماء يعني انه كل دول خطر على امن الدوله يعني احنا مم.
وهم و- بغض النظر عن العقائد نعم وبرضه المشكلة بقى التعامل السياسي انه ممكن يكون قابل لايه ان المرة دي في تقارب طب خفف الضغط مم.
آه، لا، لما بيزول هذا القمع كله بيتحرك لما كله بيتحرك في خطر ان الشيعة معاهم اموال و و- و- الى اخره ولكن من يملك الحجة اذا القضية هنا هيبقى عندك الحجة مم.
امام المال وعايز اقول نكاح المتعه في حاجات يعني نعم.
آه، يعني امامك مال امام اغراءات معينه وامام نعم.
شبهات انا لا نعم.
دائما لا احب ان أس يعني تقدم استبعد الشهوات على يعني على استبعد شبهات ان نعم يوجد قد يوجد من هو مغرر به او مقتنع مم.
بالفعل بهذا المنهج لان لو استبعدت اي احتمال هخسر بمعنى في شريحه فعلا ممكن تكون مقتنعه فلا بد ان احنا نخاطبها بهذا الخطاب على مناطق فعلا يهديها وبدايه يعني مثلا دايما نذكر في نشأة الشيعة والخوارج لما علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس رضي نعم.
الله عنهما لمناقشة الخوارج رجع معاه التلتين نعم.
وبقي التلت مم.
يبقى التلتين دول كانوا ايه ملبس عليهم بالطبع التلت التانيين دول بقى هم ما بين باحث عن زعامة ما بين منافق أصلا كان داخل يهدم الإسلام وأهله فأنا بقول آه، مناخ الحرية يساوي أن و- وتيرة ال- الصراع الفكري تعلى ولكن احنا هنعمل ايه بقى لو ان اهل الحق انتبهوا علموا الكلام ده ل... لاولادهم علموه لطلبه العلم لديهم في المساجد في معاهد اعداد الدعاه آه، لو ك- آه، بدانا ننشر فضائل الصحابه دايما احنا مش عايزين نبقى رد فعل بالذات في موضوع العقائد نعم يعني انا فضائل الصحابه ده حتى س- أنا آه، تدخل في باب ال- الحب في الله اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض نعم.
في الله من اولى الناس بان يحبون في الله صحابة.
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وصحابته فاذا م- مفيش شيعه خالص مم.
لو افترضنا مفيش شيعه خالص بس يبقى انا عليا حاجه ايجابيه انميها في نفوس ابناء المسلمين انه في ناس لهم فضل عليكم فضل الله عز وجل اولا والفضل ده جالك عن طريق مين ما هو انت ال- نعم.
ال- فالانسان بيصل ربنا جعل سبب وجوده في الدنيا والديه فبقى لهم عليه فضل نعم جعل سبب اسلامه في الدنيا اللي حملوا الاسلام نعم.
لغايه ما وصل له فله فلهم عليه فضل فاحنا اين نحن من بناء عقيده حب الصحابه اين نحن من تدريس تاريخ الصحابه مم.
وبعدين انا عارف بقى خطط الاعداء فاذا يبقى من الاول لما اتكلم على فضائل الصحابه انا بركز زي ما ده- كررتها اكثر من مره فضائل الصحابه القرانيه نعم عشان ما يجيش هو يبقى من الاول كده معركته خسرانه مم.
يا ادي القران نعم.
انت مع القران ولا هتنكر ولا هتلبس ولا نعم ه...
يعني أنتم هت...
تقولون أنكم تتمسكون بالثقلين الثقل الأكبر القرآن الكريم نعم.
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض القرآن الكريم خلاص تعالوا نعم.
نتمسك بالقرآن الكريم وما حواه أستأذن حضرتك آه، معنا الآن الباحث والكاتب الأستاذ عبد الله زيدان أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أستاذ الفاضل ما حجم آه، آه، الوجود الشيعي في مصر
والله يا أخي الحبيب آه، في البداية طبعا أحب آه، أشكر الأستاذ آه، الأستاذ الحبيب أسامة أهلا وشيخنا الفاضل آه، شيخ عبد المنعم الشحات مرحبا ربنا يجزيه غير خير آه، بالنسبة لمسألة الحجم الحقيقي للشيعة من الناحية العددية لا يمكن إحصائها بأي حال من الأحوال أما مسألة التواجد أو مسألة إثبات الوجود هي الشيء الوحيد اللي ممكن في الحال آه، نثبته نعم آه، ونوثقه عليهم نعم
فبالتالي فطبعا مسألة ال- التغلغل الشيعي أو الاختراق الشيعي في مصر يختلف ما قبل الثورة وما بعد الثورة يعني آه، د- دعنا نتحدث ما بعد الثورة على اعتبار ما هو كائن الآن اه طبعا نعم آه، ما بعد الثورة بدأت آه، ال- آه، الأبطال تسيل على الدعم ال- آه، الإيراني بشدة نعم.
من قبل الشيعة مم.
بشكل واضح فبدأ يحصل بينهم انشقاقات داخلية بدأ يحصل جبهات جبهة محمد الدريني وجبهة آه، أحمد راتب النفيس مم.
آه، بدأ آه، كل واحد يسعى آه، إن هو يقود مراكز شيعية ويكون له تواجد سياسي من الناحية السياسية مم.
فمسألة ال- مثلا دخلوا في بداية الأحزاب بداية بدأوا في إنشاء أحزاب مم.
فتوغلوا داخل حزب يسمى حزب التحرير اللي هو الحزب يعني يمثل الثورة ه- يعني آه، هذه المجموعة الأولى التي آه، تحوي اللي تابعه، آه، آه، تابعها الدكتور- أحمد راسم نعم النفيس.
الدكتور أحمد راسم النفيس ومعه آه، كان محمود جابر محمود جابر نعم نعم مم.
نعم فدخلوا في مسألة الحزب و... وعايزين يبقوا قيادات في الحزب فتنبه آه، القائمين على حزب التحرير ل- لهذه المسألة مم.
فأصدروا أول بيان لهم بيان رقم واحد بفصل الأعضاء ال- المتشيعين من الحزب نعم كونهم لا يمثلوا الحزب أي حال من الأحوال نعم آه، كان آه، البيان رقم واحد طلع يوم 10 7 تمام 2011 مم.
مع يوم 18 7 2011 مم.
آه، سافر احمد راسم النفيس ومحمود جابر الى طهران نعم في مؤتمر المهدويه يمكن نرى, وبعدين- نرى الآن على الشاشة بيان حزب التحرير الذي آه، نعم.
يعني أقصى فيه آه، الدكتور أحمد راسب النفيس ومحمود جابر عن الحزب تمام.
نعم ي- آه، ك- كان ده آه، آه.
كان ده يوم 10 7 2011 تمام.
18 آه.
7 سافروا إلى آه، طهران الى طهران نعم آه، اول ما جم على طول اعلنوا عن حزب آه، يدعى حزب الوحده مم.
آه، و- واصبح احمد راسم النفيس هو الوكيل المؤسس لهذا الحزب نعم
آه، مسألة آه، الجبهة الثانية من جبهة محمد دريني مم.
ماشي في اتجاه الإعلامي أكتر يعني بدأ ي- يظهر الصحيفة اللي كانت تظهرها قبل الثورة واستبرت من جا- النواحي الأمنية قبل كده نعم بدأ يظهر المجلة بدأ آه، يحاول يبقى ليه وجود في الوسط السياسي وجبهة إنقاذ الثورة وجبهة حماة الثورة وهذا نفس يعني ال- ال- الائتلافات اللي بنسمع عنها كل يوم دي ده- ده ده- ده بي- بيزور إيران ولا بيزور حتة ثانية هو كمان نعم يعني الدكتور احمد راسم النفيس ومعه محمود جابر راينا الصور منذ قليل في ايران نعم نعم لكن لكن على حد علمي ان محمد الدريني آه.
زار العراق في العراق اه هو آه، نعم.
محمد الدريني آه، زياراته في العراق بدات تزيد بعد نعم.
آه، الثوره يعني هو يعني آه، محمد الدريني واخد اتجاه العراق وحتى الان مجامله لنور المالكي اللي طلع لسه امبارح بس آه، بيان شديد اللهجه ضد آه، العلاوي اياد علاوي م.
آه، قام محمد الدريني برفع قضيه على اياد علاوي بشكل آه، رسمي نعم ف طيب يعني احنا فمحمد احنا احنا الدريني راينا واخد، آه، راينا, اتجاه العراق رأينا أكتر.
الان نعم راينا الان صحيفه صوت ال البيت التي نعم.
وزعت بشكل مجاني في اه ميدان نعم التحرير اثناء الثوره مم.
نعم في أثناء ميدان الثوره التحرير.
كان محمد الدريني عامل خيمه اسمها خيمه الغدير في مم.
وسط الميدان يوزع فيها هذه المجلات وال- والصحف بشكل مجاني تماما نعم طيب نعم.
آه، هناك تيارات يعني آه، لا تنتمي إلى هؤلاء ولا إلى ه- هؤلاء آه، آه، آه، خالد آه، الحليبي على سبيل المثال يعني لا هو حتى الان مش غير معلوم خالد محي الدين الحليبي غير مم.
معلوم اتجاهه هل هو تبع جبهه الدريني او جبهه احمد رسمي النفيس ولكن هو انا انا رايته بنفسي في اجتماع آه، جبهه حماه الثوره مم.
آه، في نقابه الصحفيين منذ شهر تقريبا يمثل آه، اتجاه الشيعي وداخل آه، ان هو ممثل التيار الشيعي بشكل ان التيار الشيعي ده هو بيديهم ايحاء ان هو بالملايين لان نعم.
لو دخلنا بالمنظور العددي هتلاقي يعني عدده يعني لا يمكن يجي يعني ممكن لا- انا مع الناس ما اظنش انه وصل بالالاف او يعني بالمئات حتى عدد نعم قليل نعم جدا آه، أستاذ عبد الله يعني دعنا آه، آه، نسأل سؤالا واضحا بعد آه.
الثورة آه، بدأ آه، آه، ظهور واضح لهؤلاء مم.
على الساحة نعم.
السياسية هل تتوقع انتشارا أكبر للتشيع في ظل هذه الحرية بعد الثورة؟
لا لا لا اتوقع اطلاقا لان في ظل الدوله العبيديه المسماه بالفاطميه لم يتشيع احد من المصريين مم.
فما بالك يعني الشعب المصري شعب متدين بطبعه نعم.
فلا يمكن ان يتشيع احد من الشعب هو دول آه، يعني من يتشيع انا لا اعلم احد يتشيع حتى الان بفكر او عقيده نعم.
يعني المتشيع بفكر فنواجهه بفكر م.
اما الان المساله كلها يعني سبوبه فقط نعم شكرا جزيلا لك آه، آه، الأستاذ عبد الله زيدان الباحث والكاتب ولعلنا على هذه الشاشة كانت هناك مناظرات مع بعض هؤلاء وهناك منهم من رفض آه، المناظرة فكان آه، منذ آه، فترة كانت هناك المناظرة مع محمود جابر آه، آه، هذا العام كانت هناك مناظرة مع خالد الحليبي آه، ال- البادي لي من هذه المناظرات أن حتى الخلفية العلمية آه، للتشيع عندي أنا وأنا من أهل السنة ربما تكون أكثر رسوخا منهم يعني أنا أستطيع أن أنافح عن الشيعة أكثر منهم و...
عصمك الله وعافاك الله يبارك فيكم شيخنا لكن م- ما زال السؤال هل تتوقع آه، انتشارا للتشيع في ظل الثورة المصرية وفي ظل هذا الانفتاح و- وفي ظل الدعم الإيراني الدعم العراقي سواء للجبهة الأولى أو الجبهة الثانية وربما ظهرت جبهات أخرى
ما زلت عند نفس الإجابة وهي أن قديما ربما هم كانوا يحو- يستطيعون الانتشار نتيجة أن القبضة الأمنية على الجميع لم تكن واحدة مم.
الآن ستتغير المعادلة وهي أي الفريقين سوف يبذل جهودا أكبر لنشر آه، منهجي آم، آه، الحق أبلج دي واحدة بلا مم.
شك آه، المسلمون المصريون آه، يحبون آل البيت نعم لكن لا يمكن أن يقبلوا الطعن في الصحابة ولكن آه، لو تركوا لمن يجيد غسل الأدمغة آه، ونع- يمكن أن يحدث آه، لا قدر الله نوع من الإيه من الدخول إلى هذا المجال إذا علينا نحن آه، أن نجيد عرض الأمر آه، م- وأن ن- ن- نحسب حساب كل القوى نعم الموجودة السؤال عن الكيفية والآلية آه، الآلية نعم بقى كما ذكرت ال ال ال أن يكون هناك رسوخ لدى كل آه، معلم ومربي وولي أمر مم.
أن قضية حب الصحابة قضية لا علاقة لها بوجود الشيعة من عدمها وآل البيت من الصحابة أيوة وقضية حب آل البيت مم.
ما أنا أحيانا أغفل بعض المعاني آه، فيستثمرها الآخرون مم.
يعني مثلا أنا- وهي أمر قريب تيجي في المعاهد العلمية اللي بيعملها أهل السنة فيهتموا بالمواد الصعبة الفقه صعب شوية عايز نعم.
شرح آه، الحديث وبعدين عندنا حاجات يقول لك دي بقى أراها في البيت الأخلاق والسلوك مم.
فهذا الامر وان كان له ما يبرره هيدي فرصه لبتوع الصوفيه يقول لك لا يا عم انتوا مشغولين بقى بال انتوا حشويه ونحن مشغولين بالايه بالسلوك وال ع- ع- على ذكر التصوف آه.
يعني كان هؤلاء آه، قبل الثورة يتخفون في الطرق الصوفية آه، الآن أصبحوا يعلنون عن أنفسهم بشكل واضح يعني آه، ل- لسنا صو- لسنا صوفية نحن شيعة هو هيشتغل على المصارين مم.
لان مسار الصوفيه مسار بيقدر يخدع بيه العامه مش مجرد تخفي امني مم.
والمسار المعلن مسار آم، ربما مصدر لجلب المساعدات والحصول على مكاسب سياسيه الى اخره آه، مهم جدا احد المحاور عايز اتكلم فيها بقى في العلاج ال- اهميه ال- العقيده في الصحابه تكون معروفه كويس جدا اهميه العقيده في ال البيت ترسيخ ان الصحابه وال البيت لحمه واحده وان محاوله التفريق بينهما ان واحد يقول انا بحب الصحابه ال البيت وبكره الصحابه وهو بيكره الاثنين مم.
ملهاش حل تاني الكلام ده محتاج يتوضح الامر التاني الصوفيه في مصر خامة الآن الشيعة عايز يمتطيها الليبراليين عايزين يمتطوها طب أين أهل السنة من التصوف التصوف في مصر تصوف غير مش تصوف فلسفي في معظمه قابل للحوار فده أحد ال- أحد المسارات اللي لازم نشتغل عليها فتح قنوات حوار مع الصوفية إن هم يحذروا حتى لو فضلوا صوفية ما أنا يعني إيه الأ- الأمور فيها يعني حتى لو هو عنده آه، ما نعتقده نحن بدع في السلوك أو في العبادة أو في الأفكار والأوراد تفرق لما يسب الصحابة نعم تفرق لما يقول لا للشريعه مم.
فانا بقول له يا عم انت صوفي خلينا احنا مفيش مجاملات مش هقول لك الاضرحه بقت كويسه لان دي- هذا دين لا نملك تغييره مم.
انا عندي حجه هعرضها عليك وناقشها مم.
هل يجوز بناء المساجد على القبور ام لا مم.
هل يجوز ان انا اخترع الذكر اقول للناس لازم تقعد بعد العصر تقول ده ألف مره ويبقى ده كده سنه يعني تنافي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ام لا لكن خليك انت ما اقتنعتش بولا حرف من اللي انا قلته مم.
وفضلت انت زي ما انت تقبل ان يمتطيك من يسب عائشه رضي الله عنها لا.
ت- تقبل ان يمتطيك او تقبل يمتطيك اللي هو ضد الشريعه طب يا اخي خلي دي نقاط خلاف بيننا وبين بعض بس الشريعه قضيه تجمعنا مم.
ال- حب الصحابه واقول له خد بالك هم جواك تعال بقى نشوف احنا في قضايا هنظل نتحاور فيها نتناصح فيها ننكر مهما بلغت حتى حده الانكار لكن مش هسيبه ما ينفعش احنا النهارده كنسيب الصوفيه يمتطيهم الشيعه ويمتطيهم الليبراليون ولو حد راح يبقى راح بعد ما بنت الحجه و... واتضحت المساله يعني هنحاول دائما ان نج- نقرب كل الناس الى الحق ما... بدون تنازلات نعم.
يعني حتى لو احنا تحاورنا في قضيه ما وهو خلاص مصمم على منهجه فيها اقول له طب عندك اخطر منها مم.
انا لما انا عند قولي في قضيه الاضرحه وانت عند قولك بس في حاجه اخطر ان جاي لك جواك واحد داخل عامل نفسه صوفي مم.
آه، وهو جاي يسب ابو بكر يعني يسب عمر يسب هنا سنطبق الاولويات اه نعم ده مم.
قضيه في غايه الاهميه في نعم.
المرحله دي مم.
في المرحله ديت ال- آه، ال- ال- لعل ال- ال- اخونا آه، الاستاذ عبد الله اتكلم على كذا مسار نعم اعلام حزب آه، دخلوا حزب حزب سياسي طلعوا من تاني صحيفه خد بالك هو بيسمي حزب الوحده ودي طريقه الشيعه دائما لما يكون اقليه مم.
لما يكون ضعيف مم.
يقوم يتكلم على الوحده هل شيعه ايران بيتكلم على الوحده هل آه، اهل السنه اللي هم ثلث ايران في عدد السكان واماكنهم مهمشه وامريكا ساكته مش مم.
امريكا اللي- اللي هي عامله نفسها حاميه حمى الاقليات ما اماكن اهل السنه في ايران محرومه من الخدمات الاساسيه محرومه من المرافق محرومه من المناصب في الدوله طهران ما فيهاش ولا مسجد سني واحد نعم.
فيها معابد مجوس الى يومنا هذا مم.
فاذا هل ال- الشيعه عندما يسيطرون بيتكلموا على الوحده ابدا بيتكلم على الوحده وهو في حق- يعني ال- ال- النهارده بيتكلم على الوحده ويقوم يقعد بقى يدخل كل ال- يعني ال- الاطراف كأي يلا بقى ايه ما نتكلموش في اي نقاط خلافيه عشان يسكتك نعم لكن بينما هو شغال يرخر كسوس لكن لكن تبقى قضية من القضايا نعم.
المهمة وهي يعني كيف يمكن أن نقنع المجتمع الذي ظل لفترة طويلة متوجس عشان نتكلم بصراحة نعم.
من التيارات ال- ال- الإسلامية من التيار السلفي يعني هذا التيار السلفي الذي لو حكم هيقطع الإيد ويقطع الرقبة وإلى آخره كيف نستطيع أن نقيم حوارا مع هذا المجتمع الذي ظل لفترة طويلة لا لا, لا يعلم توجهات التيار آه، آه، الديني السلفي آه، كيف يمكن أن يكون الخطاب مع هذا المجتمع هو الخطاب مع المجتمع محتاج يعني التيار السلفي آه، عاش فترة طويلة يخاطب نفسه مش بيخاطب نفسه بمعنى انت ال- في حصار امني موجود فاذا اللي بيدخل ويسمع آه، او انت وصلت له او هو وصل لك بيسمع ويقتنع اللي واقف على الاطراف من بعيد بيسمع عنك وما بيسمعش منك ولو جه يسمع منك بيسمع خطاب رصين مم.
بيحتاج تفكيك ابرز من ابرز الحاجات اللي هم استغلوها الموقف من الديمقراطيه نعم
فبدا يقول لك ايه انت ترفضها أعداء الديمقراطية يعني ترفض مم.
يعني انت مع الدكتاتوريه يعني يا مم.
اخوانا ده احنا بنقول ولذلك انا دلوقتي في مرحله انفتاح اعلامي بقول لهم موقفنا من حق التشريع عبر عنه المستشار علي الجيش لما قال التشريع حق خالص لله ابتداء وحق للامه ابت- ابتناء على هذا نعم.
الابتداء فاذا محتاجين بقى في كل قضيه نشوف الناس ايه اللي فهمها غلط من خطابنا حتى خطابنا على النصارى بقول له بالعكس ده انت مش بتقول على السلفيين متمسكين ومتشددين و- مش المتمسك ده هيتمسك بكله ده المفروض طالبني بكده انت شايفني ما- طب ما فيها منها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه الله يحب المقسطين فاذا طالبني اتمسك بيها من جمله ما انا متمسك بيه بس في نفس الوقت هتمسك ببيان عقيدتي ووضوحها ولن اداهم فيها ولن آه، اقول لكم دينكم ولي دين مم.
وانسى الاول قل يا ايها الكافرون نعم يبقى هم كفروا بهذا الدين واحنا بنقول لهم ديننا كذا ودينكم كذا وهذا دين وهذا دين ولكن في المقابل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فإذا في معظم القضايا حتى الموقف من الشيعة كتير من الناس بيقول لك أنت عايش في معركة وهمية ودي من ال- من الحنكة أن أنا ما عيشوش المعركة التي يراها هو وهمية أنا أعيشها كطلبة العلم يدرسوها كويس جدا واتحرك على قدر ما يبدو للناس عشان ما يحسس ما ي... الناس ما تحسش ان انا مدخله في معركه فعشان كده بقول الناس هيفرح جدا لو انا اتكلمت عن فضل الصحابه وده انا عايز ابنيه والناس عايزه ت- بتشعر ب- بدرجه ايمانيه وبتشعر ان ده واجب عليها تجاه الصحابه يبقى انا هبني له العقيده الصحيحه المضادات ضد العقيده الباطله محتاج اشعر هو شاعر بايه بيدور لا لانه احيانا ما هو كان ساعات من من ضمن طرق الشيعه وبعض الدعاء مقتنعين بهذه النظره ان الشيعه بطلوا الكلام ده من زمان و و و وبالتالي المجتمع قد ينظر اليك انك تجر الى معركه وهميه فهذه احدى القضايا اللي محتاجه علاج جيد طب يا سيدي انا مش بجرك لمعركه احنا بنتكلم على بناء مطلوب مننا بغض النظر الشيعه وجدوا ام لم يوجدوا الامر الثاني لما يجي بقى مثال للشيعة بيعملوا ايه قالوا شوف ياسر الحبيب عمل ايه وادي الرد عليه ادي فلان عمل ايه وادي الرد عليه يبقى بفرق في الخطاب في قضية ضوابط العقيدة ومعرفة الانحرافات وكيف يجاب عليها ال ال ال ال كل الأمة عايزة تعرف العقيدة الصحيحة نعم.
العقيدة الباطلة وما يضادها وكيف نرد عليها ده ممكن ي- ي- يبقى في بعض طلبة العلم ولما يجي يعرضوا بعض إخواننا على المنابر يجي في خطبة جمعة يقوم عاطي خطبة عصماء عن الشيعة يقوم المسجد يتقسم نصين وناس تقوم من الخطبة وسمعنا على هذا بعض الكلام بالذات أيام حرب لبنان مم.
آه، حزب الله مع إسرائيل الناس شايفة هو ده اللي بيضرب إسرائيل مم.
فأنت مش بقول لك جاري الناس بس بقول لك شوف هو واقف في انه نقطه و- و- و- و- وابتدي معاه منها عشان تفهمه الدنيا بيحصل فيها ايه آه، فاذا ما ما ي- م- مش كل حاجه احنا هنطلع آه، مثلا على المنابر نتكلم عن الشيعه والشيعه بيقولوا والشيعه بيعملوا لا كلموا عن الصحابه وكلموا عن ال البيت وكلموا عن فضل الصحابه وال البيت والعلاقه الحسنه بين الصحابه وال البيت و... ويبقى انت في ذهنك انك بتبني شبكه دفاعيه ضد هذا الكلام نعم.
فضلا انها شبكه بنائيه ولما يحصل موقف ساعتها بقى وبالادله الدامغه ادي واحد شيعي اهو بيقول كذا انا برد على ياسر الحبيب اللي بيقول كذا مم.
ويبقى في النص شيعه ايران ساكتين ليه مم.
لما شيعه الكويت استنكروا ليه الاستنكار طلع باهت ومتردد ومتذبذب وهل هذا الاستنكار على قدر الحدث وهل لو واحد طلع شتم الخميني بلاش اقول حد تاني كانوا هيبقى الاستنكار نص سطر كده نعم دي هقولها في اخر الكلام م.
بمعنى آه، لابد مو- بحيث ان انت في النهايه انا بثبت موقف ادي ياسر الحبيب اهو وادي بيقول كذا يرضيكم يا مسلمين يا سنه ان امكم عائشه تسب طب احذروا الراجل ده لانه بيجي لكم على فضائيات ما انتوا بتستقبلوها نعم.
واريد ان اتساءل واحيانا هذه اللغه تخلي الناس تاخد موقف أ- اقوى من اللي انت كنت عايز تاخده قول له سؤال مشروع انا مش هجاوب عليه انت آه، آه، انا بحترم عقلك انت ايها المتلقي نعم ك كموجود في مسجد او مشاهد على قناه انا هطرح سؤال ودور انت على اجابته ايران ليه لما سلمان رشدي سب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وعملوا الدنيا طب يشكر ياسر الحبيب يستاهل ما يستاهلش موقف نصه ربعه طب ليه سكتوا يبقى خلاص ابحث انت هو هيصل لنتيجه ان هؤلاء القوم آه، متطرفهم يفضح معتدلهم يعني ال... ده راجل بقى قلبه فاض بيه الغل والحقد على الصحابه فقال والتاني بيقول له اسكت اسكت اسكت ما تفضحناش يعني ال- والا لو هو واخد نفس موقف المحبين للصحابه المحبين لعائشه رضي الله عنها كان بقى يثور و و و و و الى اخره فاذا المهم جدا احنا نحتاج ان آه، نفكك خطابنا في كثير من القضايا مش نغيره نفككه ونحلله الى عناصره الاوليه عشان شوف اللي قاعد يسمعني على القناه او قاعد يسمعني في المسجد وفرق لما بخطب في مسجد بقالي 10 سنين بخطب نعم.
فيه وبين مسجد بخطب فيه لاول مره المهم الدعاء الى الله تبارك وتعالى يحتاجون الى تفكيك خطابهم الى عناصره الاوليه و- وادراك المتلقي واصل له ايه ومش واصل له ايه وارجع أ- أ- اركبه تاني عشان يبقى خطاب متكامل بيكون الفكره الاسلاميه المتكامله السيد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية سعدت كثيرا بهذا اللقاء شكرا جزيلا على هذه الإضاءات وهذه الأفكار وأتمنى أن يتكرر اللقاء معكم ان شاء الله شكرا جزيلا والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان ودائما نبقى معكم في حوار من القلب إلى القلب شكرا لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
من القلب إلى القلب أزف عبيرا